الابن والروح القدس الله الواحد امين من سفر أشعياء النبي الإصحاح 32 هوذ بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يترأسون ويكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل كسواقي ماء في مكان يابس كظل صخرة عظيمة في أرض معيية ولا تحسر عيون الناظرين وأذان السامعين تصغى وقلوب المتسرعين تفهم علما وألسنة العاييين تبادر إلى التكلم فصيحا ولا يدعى اللئيم بعد كريما ولا الماكر يقال له نبيل لأن اللئيم يتكلم باللؤم وقلبه يعمل إثما ليصنع نفاقا ويتكلم على الرب بافتراء ويفرغ نفس الجائع ويقطع شرب العطشان والماكر آلاته رديئة هو يتآمر بالخبائث ليهلك البائسين بأقوال الكذب حتى في تكلم المسكين بالحق وأما الكريم فبالكرائم يتآمر وهو بالكرائم يقوم أيتها النساء المطمئنات قمنا اسمعنا صوتي أيتها البنات الواثقات اصغين لقولي أياما على سنة ترتعدن أيتها الواثقات لأنه قد مضى القطاف الاجتناء لا يأتي ارتجفنا أيتها المطمئنات ارتعدنا أيتها الواثقات تجردنا وتعرينا وتنطقنا على الأحقاء لاطمات على الثدي من أجل الحقول المشتهاة ومن أجل الكرمة المثمرة على أرض شعبي يطلع شوك وحسك حتى في كل بيوت الفرح من المدينة المبتهجة لأن القصر قد هدم جمهور المدينة قد ترك الأكمة والبرج صار مغاير إلى الأبد مرحا لحمير الوحش مرعى للقطعان إلى أن يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بستانا ويحسب البستان وعرا فيسكن في البرية الحق والعدل في البستان يقيم ويكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد ويسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة وينزل برد بهبوط الوعر إلى الحضيض توضع المدينة طوباكم أيها الزارعون على كل المياه المسرحون أرجل السور والحمار مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس شفنا أحبائي في الإصحاح اللي فات الإصحاح 31 أشعية ختموا بأنه أعلن سقوط أشور وسقوط ملك أشور طب بعد ما يسقط ملك أشور الثمرة قال في العدد الأول في الإصحاح 32 هوذا بالعدل يملك ملك عوض ملك أشور الظالم عوض ملك أشور المتسلط بعد سقوطه في ملك آخر هيجي يملك بالعدل وينصف المظلوم طبعا المعنى الحرفي اللي مقصود بيه يقصد بيتكلم على مين على حزقية الملك ده المعنى الحرفي سبق أشعية في الإصحاح 30 31 حذرنا من إن إحنا نلتجئ لفرعون أو نتكل على فرعون مصر أما نروح لمين يا أشعية قال في العدد الأول هوذا بالعدل يملك ملك روحوا للملك اللي هيجي ويملك بالعدل اللي هو حزقية ده المعنى الحرفي لكن طبعا المعنى الروحي يا أحبائي أعمق من كده بكتير وأجمل من كده بكتير بيوصف مين صفات السيد المسيح ومملكة السيد المسيح أو عطية السيد المسيح لكنيسته أول ملحوظة أحبائي نلاحظها في الإصحاح 32 الإصحاح 32 ده الإصحاح اللي بيفصل ما بين الويل الخامس والويل الإيه السادس والأخير في الويل الأول في الإصحاح 28 قلنا كان ويل لمين لأفرايم ويل لإكليل فخر سكارى أفرايم الويل الثاني كان في الإصحاح 29 قال ويل لمين لأريئيل أريئيل قرية نزل عليها داوود أورشليم وبرضه في الإصحاح 29 الويل الثالث قال ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب الحكماء في عينين أنفسهم الويل الرابع كان في الإصحاح 30 ويل للبنين المتمردين والويل الخامس كان في الإصحاح 31 ويل للذين ينزلون إلى مصر للإيه للمعونة فالظاهر أشعياء يعني كان عارف إن إحنا هناخد الجزء دوت في يوم نياحته فقال نعمل إيه نعمل وقفة ما نعديش اليوم بتاع أشعيا كده ويلات فقال نوقف عند الويل الخامس ونقول الإصحاح المفرح دوت النور البهي الإصحاح 32 اللي بيوصف فيه السيد المسيح ومملكة المسيح علشان بكرة إن شاء الرب وعشنا يسمعكم الويل الإيه الويل السادس فما حبش إن يوم العيد بتاعه يعدي يعني كله كده ويلات فقال إيه نفرحه فبيفرحنا بقى أشعياء النهاردة وبيقول إيه في العدد الأول هوذا بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يترأسون أشعياء أحباء هيوصف السيد المسيح في سبع صفات بديعة جدا سبع صفات بتكشف شخصية المسيح مشتهى كل الأمم مشتهى الشعوب قال أول حاجة في وصفه إن هو إيه ملك أول وصف للسيد المسيح إنه ملك هوذا بالعدل يملك ملك وأشعية ما قالش مين الملك دوت قال ملك غير معرف بقال قال دي أداة تعريف مين الملك ده قال أصله ما فيش غيره هو ملك الملوك مش محتاج تعريف هوذا بالعدل يملك ملك معروف سيد المسيح هوذا بالعدل يملك ملك عوض عن أشور المتجبر هيجي ملك آخر يملك نفوسنا عوض عن أشور اللي زلنا اللي كسرنا هيجي ملك ينصفنا هوذا بالعدل يملك ملك السيد المسيح ملك يا أحبائي في بداية حياته من أول ما اتولد راحوا المجوس بيسألوا إيه أين هو المولود إيه ملك اليهود دي بداية حياته وفي نهاية حياته على الأرض لما علق على الصليب اتكتب فيه عنوان علته هذا هو يسوع إيه مالك اليهود بدأ حياته مجوز بيسألوا عليه إنه هو ملك نهى حياته إنه بيلاطس كتب فوق صليبه هذا هو إيه يسوع الناصري ملك اليهود وما بين ميلاده وما بين حياته إيه عند دخوله أورشليم هتفوا ليك إيه كملك وصلنا يا ابن داوود وصلنا في الأعالي مباركة هي مملكة إيه أبينا داوود فالمسيح ملك عشان كده في كل مرة بنصلي أبانا الذي بنقول له ليأتي إيه ملكوتك بنطلب أن ملكوت ربنا إيه ينتشر ويمتد المسيح ملك يا أحبائي لأن شهوة قلب المسيح إنه يملك شهوة المسيح ايه عايز يملك القلب عايز يملك الفكر عايز يملك الجسد عايز يملك كيان الانسان كله عشان كده قال لنا تحب الرب الهك من كل ايه قلبك وتحب الرب الهك من كل فكرك وتحب الرب الهك من كل نفسك يعني يبقى الكيان كله مين اللي بيملكه وبيملك عليه السيد المسيح ملكوت السيد المسيح يا أحبائي ملكوت لا يزول ملكوت لا ينقرض واللي يملك عليه السيد المسيح يحيا في ملكوته للأبد المسيح عايز يملك علينا ليه قال أصلا أنا ما ملكتش عليكم هيملك عليكم الشيطان والشيطان حيا إيه هيزول الشيطان لبوار الشيطان لدينونة لنار جهنم فحاجة من الاثنين يا على الأرض يملك علي السيد المسيح فأملك معاه في أورشليم السمائية يا على الأرض ربنا ما يسمحش يملك علينا الشيطان فهيكون مصيرنا ايه مصيرنا مع الشيطان فاللي اللي, اللي يملك المسيح على حياته يملك معاه ايه للأبد عشان كده قال جعلنا ايه ملوك وكهنة لله أبيه نطلع في السماء شغلتنا نبقى ايه ملوك يبقى نمرة واحد في وصف المسيح المسيح ايه ملك طب الملك دوت هيحكم ازاي قال يحكم بالعدل الصفة الثانية هوذا بالعدل يملك ملك الملك ده ملك بر ملك سلام ملك عدل ملك انصاف غير ملوك العالم ملوك العالم يا أحبائي يملكوا بالظلم يملكوا بالتسلط عشان كده قال السيد المسيح لتلامذته قال إيه رؤساء العالم إيه يسودنا يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم طب يا رب انت ملك زي ملوك العالم قال لا مملكتي غير مملكة العالم ممالك العالم الشعوب تضع حياتها من اجل الملك يحيى الملك احنا نموت بس يحيى ايه يحيى الملك لما داود كان طالع يحارب ابنه ابشالوم قالوا له لا انت لو مت كلنا نضيع انت تقعد هنا واحنا نموت عوض عنك ادي ممالك العالم اما مملكة المسيح الملك هو اللي وضع نفسه من اجل ايه من اجل احبائه من اجل شعبه ممالك العالم الشعب يخدم الملك طب مملكة المسيح الملك هو اللي ينحني ويغسل رجلين ايه رجلين المملكة بتاعته ملك يملك بالعدل يملك بالبر هوذا بالعدل يملك ملك عشان كده لما نصلي في القداس نسبحه نقول له مستحق وايه وعادل ملك بس ملك ايه ملك عادل ويكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل كسواك ماء في مكان يابس كظل صخرة عظيمة في أرض معيية الوصف الثالث للملك دوت يكون إيه إنسان وبرضه إنسان غير معرف لأن هو الوحيد ابن الإنسان هو الوحيد الإنسان الكامل مش محتاج تعريف يكون إنسان مين الإنسان ده قال ما هو معروف ما فيش غيره مين الملك دوت معروف مفيش غيره هو الوحيد اللي يستحق ان يلقب بايه بملك ولما لقبوا ملوك العالم بملك قال خلاص يبقى هو يبقى ملك الايه ملك الملوك يكون انسان الهنا يا احبائي من محبته فينا صار في الهيئه كايه كانسان عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد استشارك الاولاد بصوا ملك عجيب خالص ملوك العالم يترفعوا عن شعبهم الشعب يعيش عيشة لكن الملك يعيش عيشة ايه عيشة تانية لكن الملك بتاعنا دوت ايه اشتهن يعيش عيشتنا استشارك الاولاد في اللحم والدم ما حبش الملك بتاعنا يبقى هو عايش حياة واحنا عايشين حياة اخرى قال لا اشترك هو ايضا كذلك فيهم في محبة اكثر من كده في ملك يعمل كده ده لما ملك في دولة من دول أوروبا مش عارف في هولندا ولا إيه في يوم من الأيام لبس لبس العامة ونزل ركب المترو وقعد جنب راجل عايز يطمن على أحوال المملكة قال له إيه الأخبار وعامل إيه في شغلك ومبسوط و... وإيه رأيك في الملك بتاع البلد فالراجل أثنى على الملك لأنه كان إنسان عادل يعني شوية بحسب فكر الناس أو بما هو في طاقة الناس أو بما هو في حدود إمكانيات الناس فقعد يشكر في الملك ففي الاخر قال له انت مين اللي عارف مع قاعد جنبك دوت كان هو مش عارف كانت هولندا ولا كانت ايه دولة من اوروبا يا وبقت الناس تحكي الملك ايه نزل وركب المترو مع الشعب ده نزل وركب المترو مع الشعب في يوم لكن رجع بعد كده لحياته الايه الملوكية ومهما نزل ما هو برضه هو بشر زي بقية ايه المملكة لكن الملك بتاعنا الإله صار إيه صار إنسان ويكون إنسانا طب ليه يا رب خدت طبيعتنا قال علشان فيما هو قد تألم مجربا إيه يقدر أن يعين المجربين قال أنا عايز أحس بإحساسكم وعايز مش أحس بإحساسكم عايزكم أنتوا تتأكدوا أن أنا حاسس باللي أنتوا إيه حاسين بيه ما لو انا قعدت في السما قلت لكم يا جماعه انا حاسس بيكم انا عارف الدنيا حر عارف الجو كتمه اه ما انت اصله مش قال لا ده انا مشيت رحت للسامريه الساعه 12 الظهر لما الشمس قورت راسي فانا حاسس يعني ايه حر وحاسس يعني ايه سخونيه وحاسس يعني ايه زهق وحاسس يعني ايه قاعده تطول قال انا حاسس بكده كان بيدخل المجمع وكانوا عاده اليهود في المجمع يوعظوا وبرضه اليهود الزار بيطولوا شويه في الوعظ وكان المسيح يفضل ايه يفضل قاعد ليه علشان فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن إيه يعينكم أنتم الإيه المجربين في الحتة ديت يعني ويعيننا احنا في الحتة اللي احنا بنتجرب فيها أحباء المسيح لما صار في الهيئة كإنسان مر في كل المزانق اللي تمر بيها البشرية مفيش مفيش يا أحبائي يا ريت حد ياخد كده أي مرة يشعر بتعب أو بضيق يرجع يقرا في الاناجيل الاربعه ويدور لنفسه على موقف مشابه في حياه المسيح مستحيل حد فينا يمر في مزنق مستحيل قولوا اي حاجه اي واحد فيكم شعر باي حاجه مستحيل الا وان تجد المسيح سبق واجتاز نفس الايه نفس الضيقه ديت يكون ايه انسانا طيب لما يكون إنسان إيه تاني أشعية قال يصير مخبأ من الريح الصفة الرابعة بيوصف المسيح هوذا بالعدل يملك ملك يعني نمرة واحد ملك نمرة اتنين عادل نمرة ثلاثة يكون إنسان نمرة أربعة يصير إيه مخبأ من الريح الريح يا أحباء اللي هي الإيه اللي هي التجارب اللي هي الضيقات اللي هي المشاكل مفيش إنسان يا أحبائي في حياته على الأرض لا تمر عليه ريح مستحيل مستحيل الأرض ما ما تهبش فيها رياح طيب في الرياح ديت قال أنا الملجأ طب يا رب مش أنت الملك وإحنا في مملكتك طب ما تخلي المملكة بتاعتك ما تهبش عليها رياح إيه رأيكم ليه مملكة المسيح لازم تهب عليها رياح قال أصل مملكته دي موجودة فين دلوقتي في العالم ورئيس العالم الشيطان فمبادئ المسيح ضد مبادئ فلازم تهب ايه لازم تهب ريح يعني اي دين في العالم يا احبائي اي فكر اي فلسفة ايه لو رحت تكرزي للناس حاجات مقبولة يعني لما دين مثلا يدعو للانتقام طب ما دي الطبيعة البشرية انا اقول لك لو واحد ضربك ايه تقولي لي انا هاكله الطبيعة البشرية كده فلما يجي دين عشان يسكن ضمير الإنسان يقول لك أنا أنا بأدين بدين طب إيه الدين بتاعك قال الدين بتاعي اللي يضربنا اضربه الناس تحب الدين ده ولا ما تحبوش تحبه قوي تحبه قوي لما حد يضايقك يقول لك طب اعملي فيه تنبسطي لكن لما اقول لك لا سامحيه سامحوا دي ايه ديت لما الطبيعة البشرية تميل للنجاسات والأباحات لما الأباحات دي أحطها لك في شكل الدين وأقول لك الدين بيقول كده طب ما حلو الدين دوت ليه ده دين بشر ما هي حاجة ب... ب... بت... بتناسب الطبيعة البشرية ال... الأباحات والنجاسات والانتقام والشهوة و... و... و... وكل ما هو لغير المؤمنين محلل ليكم طب ما دي حاجة كويسة فالأديان دي تجد إيه تجد رواج تجد قبول لما تيجي بقى تقولي للناس لا في تعفف في آه... طهارة في محبة في تسامح حاجة إيه حاجة الطبيعة البشرية ما تقبلهاش فمن هنا يا أحبائي لازم هتهب ريح مبادئ ضد مبادئ العالم مبادئ ضد الميل الطبيعي للطبيعة البشرية الفزدانة فلازم تهب ايه تهب ريح طب يا رب هتعمل لنا ايه في الريح ديت قال ايه مخبأ من الريح هتيجي الريح بس انا هبقى ايه الملجأ الحصن اللي انتوا تتحصنوا فيه عشان كده قال لنا ملكين كل حملكم عليه لان هو ايه يعتني بيكم عشان كده قال ان كان الله معنا فمن علينا ايضا يا احبائي الريح مش بس التجارب والضيقات لكن الريح هي ايضا الهم الهموم رياح بتهب هموم يا اما ان تكون هموم من المستقبل فالمسيح قال لنا ايه انا الملجأ ايه انت ملجأ قال يسوع المسيح هو هو ايه امسا واليوم والى الابد مش انت اختبرت المسيح امبارح شفتي عمله اه شفت طب النهاردة اه شفت طيب المسيح اللي انا اختبرته امبارح واختبرته النهاردة هو هو نفسه اللي هيبقى معايا ايه بكرة صح انا مش عارفة بكرة هيحصل ايه لكن انا عارفة الملجأ بتاعي شكله ايه انا معرفش اللي هيحصل بكرة بس انا عارف الملجأ بتاعي سبق واختبرته اختبرته امبارح يسوع المسيح هو هو أمسا واختبرته النهاردة وهو هو نفسه إيه اللي هيبقى معايا بكرة ما عندوش تغيير ولا ظل دوران فما بقتش خايف من بكرة الهم أيضا يا أحبائي يجي منين يجي من الناس الواحد يشيل الهم والناس هيعملوا فينا الناس هيسووا فينا الملجأ بتاعنا يقول لنا إيه ما أخبأ من الريح يقول لنا إيه من ذا الذي يقول فيكون والرب إيه لم يأمر قال لكل الناس دول ايه ما فيش مش هيعملوا حاجة الا بايه الا باذن فيصير لنا المسيح ايه مخبأ من ايه من الريح بقول يا احبائي ما فيش انسان مش هتهب عليه الرياح بل بالعكس ده من محبة الله يسمح بهبوب الرياح عشان نختبر الملجأ بتاعه محبة ربنا يسمح بهبوب الريح عشان الإنسان يختبر الملجأ الريح دي في مرة هبت على واحد زي موسى النبي موسى ده في يوم من الأيام كل الشعب هاج ضده كل الشعب وقالوا نختار لينا رئيس يرجع بينا لمصر احنا لا عايزين لا موسى ده ولا عايزين سكته وسط الريح العاتية ديت ايه الملجأ كل كل بلا استثناء طيب ايه الملجأ بتاع المخبأ بتاع موسى من الريح ديت راح لربنا ربنا قال له يا موسى مالك ايه تصرخ الي يكون كمخبأ من الريح الإنسان في وقت الريح العاصف يدخل إيه يحتمي في المسيح داود النبي هاجت عليه ريح شديدة لما كان رايح يحارب مع الفلسطينيين و... وبعد كده قالوا ان هو يرجع لما كان رايح يحارب شعب اسرائيل فرجع لقى مدينة تقلغ وقعت في ايدين الايه في الاعداء الكل هاج على داود 600 راجل بتوعه راحوا لقوا الستات بتاعتهم اتاخدوا غنايم وعيالهم اتاخدوا غنايم والبلد اتحرقت ف600 راجل قاموا ضد داود داود لقى نفسه لوحده يقول أما داود فتشدد بمين بالرب إلهه فصار ربنا لداود إيه مخبأ من إيه من الريح حلوة تهب الريح بقى إذا كانت دي هتخلينا نختبر المخبأ الحلو دوت ماشي أهلا وسهلا بالريح عشان كده قال لنا القديس يعقوب احسبوه كل فرح لما تهب عليكم رياح ليه هتدوقوا ايه تدوقوا المخبأ دوت تحتموا في المخبأ دوت لما التلامذة كانوا في البحر وهاج عليهم البحر جوه المركب ايه صار المسيح ليهم ايه مخبأ من الريح يا معلم اما يهمك اننا نهلك فرح قايم وراح ايه مهدلهم البحر يكون كمخبأ من الريح يا احبائي اول ما الانسان يتعرف على يسوع المسيح يتعرف عليه كمخبأ من الريح اول معرفة الانسان بالمسيح ايه وقت ضيقة وقت تجربة وقت مشكلة ويلتجئ لربنا ويدوق المعونة الإلهية دي أول درجة في معرفة ربنا تيجي بعد كده الدرجة التانية قال إيه ويكون ستارة من السيل السيل يا أحبائي إيه سيل يعني يعني مية تندفع بإيه بقوة شديدة السيل ده يفكرنا بالطوفان ربنا نزل سيول مياه غرقت الأرض كلها سأل ربنا ليه السيل دوت قال ربنا غضبان طب ايه سر غضب ربنا قال بسبب الايه الخطية يبقى السيول دي بتيجي بسبب الايه الخطايا طب هو يعمل ايه يكون ستارة من السيل لو تاخدوا بالكم اه وانتوا رايحين دير انبا انطونيوس في البحر الاحمر تبص تلاقوا الطريق مشقوق في وسط الجبال الجبال ديت تنزل عليها مية الشتاء وبعد كده المية تتجمع وتنزل ايه على شكل سيل جارف مية السيل دي وهي نازلة من على الجبال ممكن مش تنحر الطريق دي تحطمه تهشمه يعني لما تنزل على الاسفلت تكسر الاسفلت لو بصيتوا على الجبل تبص تلاقوا عاملين ايه مصدات للسيل ستاير كده تلاقيهم عاملين حيطة كده خرسانية وهقول كمان شفتوها لو تفتكروا لما كنا طالعين مغارة الانبا انطونيوس كانوا عاملين كنيسة في وسط السكة وفوق الكنيسة دي عاملين ايه حتة خرسانة حاجة ايه ايه دي عشان لما ينزل السيل لو لو مفيش ده كان يجري في الكنيسة دي ويشيلها زي الكورة كده يجريها زي الكورة المبنى دوت فيروح عاملين ايه ستارة كده فالستارة دي تروح تصد الايه المية بتاع السيل فتبتدي المية بقى تنساب بعد كده ايه الستارة دي تاخد الدفعة القوية بتاعة المية صار بقى ايه واحد ماشي كده وجاي سيل رهيب كده عليه ويلاقي الستاره دي فيروح ايه الستاره الميه تنساب كده من حواليه بمنتهى الايه منتهى الهدوء والستاره هي اللي ايه هي اللي صد السيل دوت المسيح ستاره من السيل لما يجي الغضب الالهي يا احبائي يصير المسيح للنفس ايه ستاره شوفوا غضب ربنا على الخطيه في قتل ابكار المصريين ربنا قتل الأبكار ليه؟ قال أجرة الخطية موت وقتل البكر ده إشارة لإيه؟ إشارة إنه دي الدينونة بتاعة الخطية. البكر اللي مات دوت ده مقدمة أو علامة أو بداية إن الكل هيموت ثمرة الخطية. ونزل السيل الجارف ده على مصر من بكر فرعون لبكر البهيمة سيل واخد كله كله بيت ما كل بيت ما فيهوش فيه بيت ما فيهوش ميت. طبعا عند بيوت العبرانيين كانت فيه ستاير كده تحوش السيل دوت. ايه الستاير ديت يسوع المسيح صليبه ودمه والفدا دي صار ايه يكون ستارة من السيل السيل يعدي كده واللي جوه بيت العبرانيين دول في ايه محميين في الستارة الصورة الأخرى البديعة جدا للسيل الجارف دوت في العهد القديم لما شعب إسرائيل تذمر على ربنا فكانت النتيجة أن نجل نزل وباء بدأ يحصد في إسرائيل خد كده من أول المحلة وماشي ايه يكتسح كسيل جارف كل ال ال ال العبرانيين كله يعدي كده كله يموت يموت يموت وماشي عارفين زي ما البحر اللي يعلى وتبتدي ايه اللي يغرق مدن ايه الحتة اللي يغطيها البحر كله بيموت والمية ايه ممتدة وقاعدة تسحب في ارض اسرائيل وكله بيموت بيموت بيموت بيموت وهتكتسح كل اسرائيل جه هارون بارشاد من موسى خد الشرية وراح نازل ايه في وسط العبرانيين الحتة اللي وقف فيها هارون ها السيل جاي كده الوباء قاعد يموت يموت يموت يموت يموت جه عند هارون وراح ايه وراح واقف فصار هارون ايه يقف ما بين الاحياء وما بين الايه الاموات ياه ده رمز قوي اهي ستارة اهي ستارة من السيل الجارف دوت غضب ربنا المعلن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم ايه دوت جه عند هارون هارون ده رمز للمسيح رئيس كهنتنا وراح الايه السيل ده راح ايه واقف يكون ستارة من السيل مفيش يا أحبائي خطية تصعب على المسيح مهما كان حال الإنسان مهما كان حال الإنسان يعني لو الإنسان متعتق في الشرور وفي الخطايا لو راح للستارة ديت يحتمي فيها يحتمي فيها من غضب ربنا ذاك راح احتمى فيه السامرية احتمت فيه مريم القبطية احتمت فيه كل نفس تروح للمسيح ايه تحتمي بيه تنجو بيه من الغضب الآتي ويكون ستارة من السيل أيضا ستارة يا أحبائي مش بس حماية لكن ستارة يعني ايه يستر ستارة يعني المسيح مش بس ننجو بيه من الغضب لكن المسيح يستر علينا كم يا أحبائي خطايا الإنسان شرور لا تحصى ولا تعد حقيقي يعني لو الواحد فينا كده ايه يقعد كده بينه وبين نفسه من الصبح لغاية دلوقتي لو قعد يعدهم طيب ربنا بيعمل ايه ترى لو لو الخطايا دي اتفضحت يعني ترى لو لو الشرور والاسام بتاعت الواحد ديت وافكار القلب الشريره ديت والرغائب الغير مقدسه دي ترى لو ديت اتكشفت ده, ده دي فضيحه انا بالنسبه لي تبقى فضيحه معرفش انتوا بس انا بالنسبه لي تبقى فضيحه الفضايح مصيبه مش فضيحه بس طب المسيح بيعمل ايه بيستر ستاره عشان كده نشكره لانك ايه سترتني احبائي صدقوني الواحد عند الكلمة دي بيبقى عايز يعني يعني ده دي كفاية دي دي كفاية ان ربنا بيستر علينا يكون ايه ستارة من السيل كل خطايا الماضي يا احبائي كل خطايا الماضي بأسامه بشروره ايه قال لا اعود اذكرها طيب والخطايا بتاعت الحاضر يسكن جوه الانسان ويقدسه طيب وبكره بكرة وعدنا ان الخطية لن تسودكم قولوا لي بقى فين دي الواحد يلاقيها واحد يسامح على خطايا الماضي يسند النهاردة يطمني من جهة ايه من جهة بكرة فين هديت مفيش غيره يكون ستارة من الايه من السير بقول لك يا احبائي اول معرفة النفس بالسيد المسيح تعرفه كمخبأ من الريح تعرف المسيح حلال المشاكل وقعنا في ضيقة في مشكلة في مزنق جرينا للمسيح حبة ريح عاصف لقينا المسيح ايه مخبأ دي أول درجة في معرفة ربنا كل واحد قاعد يراجع نفسه اه ياما ياما مزانق فعلا راح تجري فيها ربنا وفعلا كان دي بداية ايه المعرفة الحقيقية للمسيح طيب تيجي الخطوة الثانية أتقدم في معرفة المسيح أعرفه كإيه ستارة من السيل أعرف المسيح اللي بيخلص من الإيه من الخطية أعرف المسيح اللي بيه بأنجو من الغضب أعرف المسيح اللي بيستر على إيه على خطايا الواحد كنا بنتكلم يوم الخميس مش كده قلنا إنه شاول الملك مش كان يوم الخميس ولا كان إمتى مش فاكر قلنا إن شاول الملك كان يعرف داوود داود ده رمز للمسيح طب ايه معرفتك بداود قال يعرف داود حامل سلاح ويعرف داود اللي بيعزف له على الكسار ادي كل معرفة شاول بداود حامل سلاح يعني وقت الضيقة وقت الزنقة هو اللي يدافع عني وقت ما الدنيا ت- ت- تتخنق حوالين الواحد هو اللي يعزف لي بالكسارة هو اللي يعز الواحد يطيب الواحد لما الدنيا تتقفل في وشي أروح ألتجئ للمسيح أتعزى أفرح هذه معرفة شاول بداوود المخلص بداوود رمز للمسيح طيب لما داوود راح قتل جليات هو هو نفسه داوود اللي كانوا اللي عنده في البيت اللي كل يوم بيعزف له بالكسارة اللي بيشير له السلاح طب داوود اللي بيشير له سلاح اللي بيدافع عنه لكن ما يعرفش ابن داوود الايه المخلص داوود اللي خلصنا من جلياد ده لا دي دي ما يعرفوش قلنا يبقى مش دي معرفة حقيقية بالمسيح ان انا اعرف المسيح كمخبأ من الريح مش كفاية لكن اتقدم في معرفة ربنا اعرفه كايه ستارة من الايه من السيل نتقدم أكتر في معرفة ربنا نلاقيه إيه كسواقي ماء يقول ويكون كسواقي ماء في مكان يابس يكون بص يا حبايبي بديع عشاء يا داود بديع عشاء فعلا في وصفه للسيد المسيح يكون كسواقي ماء في مكان يابس المكان اليابس يا أحبائي دوت المكان الجاف المكان اللي ما فيهوش مية طبعا ما فيش مية يعني خراب صاروا حتة ما فيهاش مية ايه الصحراء الصحراء دي صحراء جرداء ليه لان ما فيهاش مية طب لو الصحراء دي وصلنا فيها مية ما بقتش الصحراء صحراء فالماء هو مصدر الحياة طيب المكان اليابس دوت المكان اللي ما فيهوش مية ده ايه ده العالم العالم ما فيهوش مية يعني ايه يعني ما فيهوش حاجة تروي والإنسان مخلوق جائع أول ما ربنا خلقه أول وصية قال له إيه كل ما هو ع- ما هو خلقه عارفه هو خلقه عارفه إنسان مخلوق جائع عايز ياكل قال له طيب كل من كل الشجر ما عدا شجرة واحدة فبقت طبيعة الإنسان يا أحبائي إيه جعان عايز ياخد حتى في الصلاة حتى في الصلاة صلاة الإنسان كلها إيه طلبات عايز وعايز وعايز وعايز قلما الإنسان يشكر قلما يطلب للآخرين كله طلبات خاصة بيه إيه بئر رغبات ما بيشبعش عشان كده الحكيم لما وصف الإنسان في سفر الجامعة قال الإيه الأنهار تجري كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن إيه ده قال ده الإنسان اللي في العالم مهما ياخد في الدنيا ما بيتمليش ما بيشبعش العين لا تشبع من النظر في واحد عينه شبعت خ- يعني ما مش ما فيش ده في- ده في كل ال- لحيظة العين بتشوف مناظر وما بنبطلش عايزين نبص برضه اي حاجة الواحد ي- يودي عينيه العين ما بتشبعش من النظر الاذن لا تمتلئ من السمع كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن ده ايه ده البني ادم طب فين الشبع يكون ايه كسواك ماء في مكان يابس قال ان عطش احد فليأتي لا يشرب سبع ولنا اشعياء فتستقون مياه بفرح من ينابيع الخلاص يبقى اول معرفتنا بالسيد المسيح نعرفه كمخبأ من الريح مسيح حلال المشاكل نتدرج في معرفة المسيح نعرفه كستارة من السيل ساتر لخطايانا وننجو بيه من الغضب الآتي نتقدم في معرفة ربنا مش بس يستر على خطيتي طب يا رب انا غلطت وانت سامحتني وسترت عليا طب ما انا هرجع للخطية تاني يقول لي لا طب اعرفني كسواقي ماء في مكان يابس اعرفني كمسيح مشبع مسيح مروي للنفس عشان كده قال للسامرية كل ما نشرب من هذا الماء يعطش لكن اللي يشرب من الماء اللي انا بديها لا يعطش الابد لما لما ترتووا بيا لما تشبعوا بيا النفس الشبعانة تدوس الايه تدوس العسل طب الوصف الأخير قال كظل صخرة عظيمة في أرض معيية كمال التشبيه يا أحبائي المسيح هو إيه صخر الدهور شوفوا يا أحبائي الراحة اللي لنا في المسيح عشان كده قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم كظل صخرة عظيمة في أرض معيية يعني تصوروا لما تكون الدنيا شمس زي النهاردة كده واحد جاي من ابو تلات المشروع نزله على الشارع وجاي ياخد المشروع الطويل ده الشمس ايه ناقحة فيه عارفين لو في حتة صخرة كده ولا في مبنى وعمل ضليلة الواحد أول ما يدخل في الضليلة دي يبتدي يحس بالهواء طول ما أنا ماشي في الشمس ما حسش بهواء بلا هو النهاردة الهواء سخن على حظكم لكن يعني إيه لا في هواء بس سخن بس لو لو فعلا حد يروح في مناطق صحراوية ويلاقي صخرة كده كبيرة جدا في وسط الصحراء ويقف تحتيها صدقوني يا أحبائي وبتلاقوا تيار هوا زي التكييف تيار هوا بس بارد فتصور بقى اللي مسافر ده أول ما يلاقي الصخرة دي يجري علشان إيه يستريح في ظل الصخرة دي كظل صخرة عظيمة في أرض معيية تعالوا ليا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا إيه هظلل عليكم هرحكم عشان كده قالت العروس تحت ظله اشتهيت أن أكل كظل صخرة عظيمة في أرض معيية وسط الإعياء يا أحبائي وسط التعب إيه هو الوحيد الإيه اللي يظلل على النفس يونان كان غضبان وزهقان ومتنرفز الدنيا حر الحكاية جاية مظبوطة النهاردة يونان قاعد جنب مدينة نينوى والشمس راحت ضاربة في راسه فزهق من الحر فربنا قال برضه ما ايه ما يخلصناش ان يونان يبقى قاعد زهقان من الحر راح مطلع له ايه طلع له مروحة راح مطلع له شجرة كده ويونان قعدت تظلل تحت الشجرة تمام كظل صخرة عظيمة في أرض إيه أرض معينة يعقوب يا ربنا ده حلو يا أحبائي صدقوني يعقوب كان هربان من أخوه عيسو وخايف ضحك على أبوه ضحك على أخوه فيعني الدنيا إيه متقفلة خالص مع أبونا يعقوب فهربان لقى نفسه في الصحراء والدنيا ضلمة وده مش متعود على كده فربنا ما حبش إيه ما حبش يسيب يعقوب لوحده لقى حجر حجر ده مين ده المسيح وراح ايه متظلل سند راسه على الحجر ده كظل صخرة عظيمة في أرض معيية وسط الشقاء وسط التعب دوت ايه لقى السلم اللي منصوب اللي راسه بتمس السماء ونسي أبونا يعقوب الايه الهم اللي هو فيه يبقى يا أحبائي أول معرفة النفس بالسيد المسيح تعرفه كمخبأ من الريح مسيح حلل المشاكل تقدم في معرفة ربنا نعرفه كستارة من السيل ساتر وغافر لخطايانا نتقدم في معرفة المسيح أكتر طب يا رب بنغلط يقول طيب تعالوا ارتووا مني كسواقي مياه في أرض يابسة طب يا ربي بعد ما نرتوي منك افرض ضعفنا تاني افرض وقعنا تاني في الخطية افرض يعني نزلنا بقنا من على الينبوع دوت ورحنا تاني للنتن بتاع العالم قال معلش حتى في وقت ضعفكم أصير لكم كظل صخرة عظيمة في أرض معينة في وقت الضعف يا أحبائي النفس تدوق معونة إلهية غير عادية ربنا يترفق بالإنسان في وقت ضعفه أكتر منه في وقت قوته يعني المثل اللي على كده إيليا إيليا في عز قوته لما كان بيصلي وتنزل نار من السماء تاكل الذبيحة كان ربنا بيبعت لإيليا مين بيأكله غراب غراب طب لما إيليا ضعف وهرب وخاف في عدم إيمان من كلمة إيزابل لا قالوا لا مش نخلي غراب بقى اللي يأكلك المرة دي نخلي مين اللي يأكلك ملاك عجيب أمر ربنا ده قالوا لا ما انت في وقت الضعف محتاج اهتمام اكتر محتاج رعاية اكتر محتاج ترفق اكتر نخلي ملاك يأكلك كظل صخرة عظيمة في أرض معيية كل هذه هي مين يسوع المسيح شوفوا وصف البديع بتاع المسيح ملك يملك بالعدل من أجلنا صار كإنسان يصيدنا كمخبأ من الريح ستارة من السيل سواقي ماء في أرض يابسة ظل صخرة عظيمة في أرض معيية هو ده مشتهى كل الأمم هو ده رجاء كل الشعوب هو ده اللي أشياء حب يفرح قلبكم بيه في يوم نياحته عشان ما ايه تذكروا أشياء بالخير يقول ولا تحصر عيون الناظرين وأذان السامعين تصغى لا تحصر يعني ما تتعتمش ما يتعميش يعني طبعا يا أحبائي كل هذه الصفات اجتمعت في يسوع المسيح فلن تخطئه عين الناظر كل الصفات دي لما تجتمع في شخص يسوع المسيح أذان السامع تعرف تميزه عشان كده عروس النشيد قالت عنه ايه معلم بين ايه بنربه ما هو ما فيش كده يعني يعني لو اللعمة هيشوفه الأطرش يسمعه ما هو مين اللي, اللي, اللي مخبأ من لديه الستارة من السيل سواقي ماء ظل صخرة ما, ما هو ما فيش غيره فما فيش عين تخطئه ما فيش أذان تخطئ سماع صوته لكن للأسف يا أحبائي رغم هذا في نفوس إلى هذا الظهر قد أعمى أذهانها في نفوس صاروا مبصرين ولا يبصروا وصاروا سامعين ولا يسمع عشان كده طوب ولاد قال لهم أما أنتم فطوبى إيه طوبى لعيونكم لأنها تنظر ولأذانكم لأنها تسمع وقلوب المتسرعين تفهم علما وألسنة العييين تبادر إلى التكلم فصيحا بص يا أحبائي النفوس اللي ترتبط بيه النفوس اللي ترتبط اللي ترتبط بيه لا تخطئ في معرفته لا تخطئ في تمييز صوته صوت حبيبي ايه اعرف اميزه اشوفه اعرفه ايضا يا احبائي النفوس اللي ترتبط بيه قال قلوب المتسرعين تفهم علما الناس المتسرعة المتهورة اللي كانوا زي حال معلمنا القديس بطرس اللي مندفع دوت لما ارتبط بالمسيح صار ايه يفهم علما لما سمعوا بطرس قالوا ايه قالوا دول كانوا تلميذان عديم العلم وعميان فيقول لك فعالي ما انهما كان ايه مع يسوع القلوب المتسرعة ديت هي تبتدي تفهم علم قديس بطرس الصياد الجاهل دوت يكتب في رسالته الثانية عن نهاية العالم يقول ايه ان العناصر تزول محترقة بدقيق معروف ان العنصر بيتكون من ذرة والذرة لما تتفتت ايه تعمل انفجار هائل وتطلع طاقة غير عادية ومن هنا يعني توصلوا للذرة ايه الذرة ايه بيفتتوا الذرة فتروح مطلعة صوت انفجار غير عادي وتطلع طاقة غير عادية عرفت منين يا بطرس الكلام ده ده لسه هم عارفينه من في القرن العشرين اه قلوب المتسرعين تفهم علما اللي ارتبط بالمسيح المسيح مخبأة فيه كل كنوز المعرفة والحكمة قال وألسنة العاييين الناس المتعلثمة في الكلام اللي ما بتعرفش تتكلم تتكلم فصيحا اللي ما يعرفش يتكلم لما يختبر يسوع المسيح تعاديه مع واحد ما لسانه ينطق زي البربند ليه ما هو بي بي بيتكلم باللي جواه بيتكلم باللي هو حسه فاللسان المتعلسم ايه ينطق ارجع لواحد يقول لك صدقني يا ابونا انا مش عارف الكلام ده جه منين اه ما هو قال كده ألسنة العاييين تبادر إلى التكلم فصيحة في بداية حياة موسى النبي قال له يا رب إني ثقيل الفم واللسان قال له ماشي موسى ارتبط بيا اعرفني كمخبأ كستارة كظل صخرة كسواقي ماء تشبع بيا موسى هتلاقي لسانك ده ايه تسنية 32 المتعلسم ده ايه قال كلمات في منتهى الجمال لذيذ قوي ألسنة السامعين تصغى طب الثمرة لما الودان تسمع قلوب المتسرعين تفهم علما لما الواحد يسمع ايه يفهم لما الواحد يسمع الأول الكلمة يبتدي قلبه إيه يبتدي يفهم شوف يا أحبائي المسيح لما يملك على النفس وذا بالعدل يملك ملك إيه لما يملك قال نمرة واحد العينين تفتح عين تبصر نمرة اتنين أذان تسمع نمرة ثلاثة قلوب تفهم نمرة أربعة ألسنة تتكلم بعظائم بديع أشعيا دوت ده احنا يعني النهاردة بصراحة بنشكره يكمل في العدد الخامس يقول ولا يدعى اللئيم بعد كريما ولا الماكر يقال له نبيل مميزات عصر المسيح مميزات النفس اللي ترتبط بالمسيح ايه يبقى عندها استنارة تتمتع بالنور الاول كان في واحد ايه لئيم وباللقم بتاعه دي كانت الناس فاكراه انه انسان كريم في واحد مكار بس الناس كانوا مخدوعين فيه وفاكرينه انسان نبيل بعد ما النفس ترتبط بالمسيح بعد ما الودن تسمع والقلب يفهم تبتدي النفس دي العينين بتاعتها تفتح تبتدي تتمتع بالاستنارة فتعرف اللئيم من الايه من الكريم وتعرف تميز الماكر من النبيل واحد زي حنانيا كان راجل لئيم متأسفين يعني ان احنا بنجيب سيرة حنانيا بس كتاب زكريا عشان نتعلم منه كان راجل لئيم وحبب اللقم بتاعه يبدو في عينين الناس ان هو راجل ايه كريم فراح عامل قصة كده هو وإيه والسيدة المصونة حنانية ايه سفيرة أنا بخاف لما أجيب اسمها فاتكشف الله ايه يا بطرس ده ايه اللي تعرفت منين يا بطرس قال خلاص لا يدعى اللئيم بعد كريما ما خد بطرس استنار قال له انت انت بتكذب عليا انت لم تكذب على الناس بل على الله لماذا ملأ الشيطان قلبك ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب لا يدعى اللئيم بعد كريما ولا الماكر يقال له نبيل ايضا اللئيم والماكر هم ايه اصل اللؤم واصل المكر مين لا مش حواء هي مشتركة يعني بس هو الاصل كان في الشيطان الأصل كان في الشيطان عشان كده القديس يوحنا قال نحن نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا إيه بصير جه فتح عينينا كشف لينا حيل الشيطان حتى ولو ظهر في شكل ملاك نور قال لنا لأننا لا نجهل إيه أفكار شوف النفس اللي ترتبط بالمسيح لأن اللئيم يتكلم باللؤم وقلبه يعمل إثما هذه الشيطان يا أحبائي يتكلم بالإيه باللؤم قلبه بيضمر شر لما راح الشيطان لأمنا حواء ايه تظاهر بمنتهى اللؤم والخبز أحقا قال الله أن لا تأكل من كل شجر الجنة يعني أنت مش عارف يا شوشو لئيم فحواء قالت له قال لها إن الله يعلم إيه إنه يوم أن تأكلان من هذه الشجرة تصيران كالله عارفان الخير والشر لئيم مكار بس يعني حواء إيه الضحك عليها فلما اتلدعت من المكر بتاعه فتعلمت هي شوية برضه الظاهر آدم خدها درجة تانية فكانت الحكاية عند آدم إيه أقل شوية بس هي خدت الشحنة الكبيرة فكلام الشيطان يا أحبائي يعني يبان إن هو إيه راح للسيد المسيح في التجربة على الجبل قال له إيه قال له كل من اللي حول الحجر الخبز يعني مش معقولة كده صحتك هتضعف حتى عايزين ننام تعبنا ولو احنا في اسكندرية دلوقتي كان زماننا لسه مش عارف بنتفرج على ايه ومصحصحين وعاملين كده هو ماله مطول عايزين ننام هو مش راعي ان الدنيا حر ده كل ده مين ده ده الشيطان يقعد يوسوس كده في ودان الواحد لأن اللئيم يتكلم باللؤم وقلبه يعمل ايه اسمه ايه الاسم عايزكم تنزلوا تحت وانا نزلت نفسكم صحصحتوا وفقتوا هو دلوقتي يقول لك عايزين ننام عشان بكره في قداس عايزين نصحى بدري الا ايه يتكلم بالمرق باللؤم وقلبه يعمل ايه اسم ايتها النساء المطمئنات قمنا اسمعنا صوتي ايتها البنات الواثقات اصغينا لقولي اسمعوا كلام بقوله لكم دوت ده اشعياء بيقول ولك يا احبائي رغم الصفات بتاعه المسيح ورغم ظهور مملكه المسيح العمي يبصرون والخرس يتكلمون والبرص يطهرون لكن في ناس برضه ما امنوش بيه في ناس ما عرفوهوش تصوروا شوفوا الوضوح اللي بيوصف بيه اشعياء مملكه المسيح وظهور المسيح لما ظهر المسيح عشان كده لما راحوا تلميذي يوحنا يسالوه قال لهم روحوا قولوا ليوحنا اللي انتم شفتوه لقوم يبصرون ما هي دي علامات المسيح اهو زي ما بيقول العينين تفتح والودان تفتح والقلب يفهم ورغم كده برضه اليهود ما ايه ما امنوش ليه زي ما قال يوحنا جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله ليه لأن الإيمان ليس للإيه للجميع الإيمان مش للكل جاء النور إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من الإيه من النور شوفوا بقى بيوصف الناس اللي رفضوا المسيح إيه نساء مطمئنات بنات واثقات علامة الإيه علامة الكبرية دول ممثلين الكتبة والفريسيين دول الناس اللي قال عنهم رفضوا مشورة الله من جهة إيه من جهة أنفسهم دول اللي يقول ان انا غني ايه نساء مطمئنات بنات واثقات انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى ايه الى شيء دول اللي يقفوا زي الراجل الفريسي يقولوا اللهم اني اشكرك بصوم وبصلي مش زي بقية الناس الوحش هم دول النساء المطمئنات البنات الايه الواثقات طب تعالوا نشوف حالهم بيقول لهم اشعياء ايه أياما على سنة ترتعدن أيتها الواثقات لأنه قد مضى القطاف الاكتناء لا يأتي أولا دول يرمزوا يا أحبائي لشعب إسرائيل اللي رفض نصيحة أشعية لما قال لهم ما تروحوش لمصر وروحوا اتكلوا على حزقية ويعملوا تحالف معاه والنجاح هتيجي عن طريق حزقية فدول قالوا لا ده احنا نروح نتكل على مصر ومصر تدينا امان تدينا طمأنينة فأشعيا بيكلمهم بيقول لهم ايه ايتها النساء المطمئنات اللي, اللي, اللي واثقين يعني ان مصر هتنجيكم بيقول لهم الحكاية كلها ايه أياما على سنة يعني إيه؟ يعني سنة وشوية أيام صغيرة وهيجي يقع عليكم التأديب بتاع مين بتاع عاشور انتوا اللي قاعدين مطمنين دلوقتي وبتقولوا احنا كده لما تحالفنا مع مصر نجينا قال لهم ده انتوا فاضل لكم سنه وشويه وهتشوفوا ايه هتشوفوا ايد ربنا تأدبكم ازاي اياما على سنة ترتعدن ايتها الواثقات هيجي الدينونة عليكم طبعا من جهة المعنى الحرفي قلنا بالنسبة لأشور من جهة المعنى الروحي النفوس اللي رفضت الإيمان بالسيد المسيح بيقول لهم إيه أياما على سنة يعني إيه الحكاية كلها أيام قليلة ويأتي الآتي ولا إيه ولا يبطئ طب هيحصل إيه يوم ما جيئوا قال ترتعدن أيتها الواثقات يوم الدينونة بقى النفوس اللي رفضت المسيح يأتي عليهم الهلاك بغتة كالمخاض للحبلة ست الحامل ما تعرفش المخاض هيجي لها امتى يجي لها فجأة كده قال هو يوم الدينونة كده ست الحمل تبقى متألمة بس ما تعرفش هتولد امتى النفوس اللي بعيدة عن ربنا عايشة في ألم وبضيق لكن في لحظة يجي وقت المخاض ما دي النهاية بالنسبة لها أهو ده يوم الدينونة فأشعية بيدعوهم للتوبة بيقول لهم قد مضى القطاف الاكتناء لا يأتي يعني ما فيش حصاد الكبرياء مش هنحصد من وراه إلا الدينونة لكن أدي الإنسان المتكبر فأشعية بيقول لهم ارتجفنا أيتها المطمئنات ارتعدنا أيتها الواثقات شوفوا ثمرة الخطية ارتجاف وإيه وارتعاد خوف رعب إيه تاني ثمرة الخطية ثمرة رفض المسيح النفوس اللي تعثرت فيه قال تجردنا وتعرينا وتنطقنا على الأحواء على الأحقاء يعني حال إيه حال عري نفس اللي ترفض ربنا نمرة واحد تعيش في اضطراب وفي قلق ارتجفنا ارتعبنا نمرة اتنين فاكرين الراجل السامري لما كان نازل من اورشليم لأريحة وقع بين اللصوص أول حاجة عملوا فيه إيه عروا أول حاجة أول حاجة يعملها الشيطان بعيد عننا لما يستلم بني آدم يعريه ليه يعريه صار أنا ماشي في الشارع وطلعوا عليا حرامية وخدوا الهدوم طب عايز أرجع البيت أتكسف هرجع البيت كده من غير هدوم أرجع لأصحابي طب أروح لهم من غير هدوم فأول حاجة يعملها الشيطان يعري الواحد علشان يقطع عليه طريق الإيه طريق الرجوع يعريه إيه الخطية عري يا أحبائي الخطية خجل الخطية كسوف إحنا مستورين بمين أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم إيه لبستم المسيح يبقى نمرة واحد ايه فقدان السلام نمرة اتنين حال عري نمرة ثلاثة نفوس اللي رفضت المسيح لاطمات على السدي من أجل الحقول المشتهاة ومن أجل الكرمة المثمرة عارفين الستات لما يحزنوا يقعدوا يخبطوا على صدرهم كده مش يعملوا كده ادي معنى كلمة لاطمات على السدي حال ايه حال من الحزن الشديد يعني مفيش فرح ايضا الثدي دي رمز للايه الشبع الطفل بيرضع من ثدي امه فلاطمات على الثدي يعني خلاص ما بقاش في حال ايه ما بقاش في حال شبع ادي النفس يا احبائي اللي تترك المسيح تصير في حال جوع تصير زي سمار اللي فقدت عفتها فكانت ايه مقطعه هدومها وماشيه بتصرخ ادي حال النفس يا احبائي لما تترك ربنا فقدان السلام حال عري نمرة ثلاثة ايه عدم شبع وجوع ايه تاني قال على ارض شعبي يطلع شوك وحسك حتى في كل بيوت الفرح من المدينة المبتهجة الارض بدل ما تطلع محصول بتطلع لهم ايه شوك حال جفاف مفيش ثمر روحي آية صعبة يا أحبائي على أرض شعبي يطلع إيه شوك وحسك الشوك ده ثمرة إيه ثمرة الخطية أول ما أبونا آدم أخطأ ربنا قال له إيه شوكا وحسكا إيه تنبت ليك الحتة الصعبة يا أحبائي إن يقول إيه حتى في كل بيوت الفرح من المدينة المبتهجة البيوت اللي كانت زمان فرحانة النفوس اللي كانت زمان مرتبطة بربنا وبتعيش بفرح لما تركت المسيح هي كمان بدأ يطلع فيها إيه بدأ يطلع فيها الشوك على أرض شعبي يطلع شوك وحسك المفروض أرض ربنا دي كانت المفروض يوم ما ربنا وعد الشعب بيها قال لهم أرض هتطلع إيه أرض تخرج لكم إيه عسل ولبن صوروا الأرض اللي المفروض تطلع عسل ولبن النهاردة بتطلع إيه بتطلع شوك فقدان السلام حال عري حال حزن مفيش حصاد طب ليه يا ربي كل ده قال في العدد 14 لأن القصر قد إيه هدم الترجوم اليهودي ك- مترجمينها او كاتبينها القصر اللي هو الهيكل يعني القصر قد هدم يعني الهيكل ايه اتهدم طب الهيكل الداخلي بتاعنا ده الايه المسبح بتاع الصلاة اول ما الهيكل يتهد خدي بقى كل اللي فات دوت فقدان السلام حال عري حال حزن ما فيش ثمر ليه لان القصر قد هدم بص يا احبائي حالة الخراب بقى الصعبة اللي أشعيا بيقولها لأن القصر قد هدم جمهور المدينة قد ترك الأكمة والبرج صاروا مغاير إلى الأبد مرعا لحمير الوحش مرعى للقطعان يعني حال إيه حال خراب القصر مهدوم جمهور المدينة ساب المدينة وهرب تدخل المدينة ما تلاقيش فيها سكان الأكمة والأبراج العالية صاروا مغاير المراعي بتاعت الأرض الحمير الوحشية راحة وجاية فيها يعني أصبحت الدنيا إيه الدنيا حال خراب طيب السؤال يا أشعية إلى متى سيظل الحال هكذا لسه نص ساعة أشعية بيقول لكم إلى متى لسه نص ساعة طيب إلى متى سيظل الحال هكذا قال إلى أن يسكب علينا هننتعش تاني أهو إلى أن يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بستانا ويحسب البستان وعرا قال الحال ده هيستمر للأبد قال لا إلى أن إلى أن دي تدي إيه تدي أمل تدي رجع يعني حالة الخراب اللي احنا وصفناها دي القصر اللي مهدوم والأكمة اللي صارت مغاير والمراعي اللي بدت الوحوش تتراحة وجاية فيها الدنيا الخربانة ديت هتفضل كده على طول يا أشعية قال لا إلى أن إلى أن إيه يا أشعية قال إلى أن يسكب علينا روح من العلاء ده أشعية شاف إيه يوم إيه يوم الخمسين يوم حلول الروح القدس لا ده ده عظيم في الأنبياء أشعية دوت ده لما وصف لنا المسيح قلنا له يا يا أشعية لا ده مش وصف المسيح بس لا ده كمان بيوصف لنا إيه يوم الخمسين يوم حلول الروح القدس موعد الآب لما هيحل هيعمل إيه قال تصير البرية بستانا البرية القحلة ديت النفس اللي صارت كبرية نفس مقفرة بلا ثمر جرداء مسكن للوحوش لما هيسكب عليها روح من العلاء لما هيحل عليها روح قدس تصير ايه بستان يا تصوروا المنظر برية الصحراء ديت تتحول لجنينة ثمر النفس دي بقى تبتدي تقتني ثمر الروح محبة وفرح وسلام تصير بستان تصير يا أحبائي المدن الخاربة ديت تصير ايه تصير مسكن لله أدي ثمرة حلول الروح القدس إلى أن يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بستان البرية أحبائي هي الأمم اللي قبلت الإيمان بالمسيح صارت كبستان طب واليهود اللي رفضوه قال ويحسب البستان إيه وعرا اليهود اللي كانوا زمان مثمرين اللي منهم الآباء والأنبياء اللي منهم المسيح حسب الجسد تحولوا بقوا إيه بقوا وعر جفوا ونشفوا واتقطعوا فيسكن في البرية الحق والعدل في البستان يقيم شوف يا أحبائي ثمرة انسكاب الروح القدس لما الروح القدس يسكن بداخلنا قال إيه يسكن في البرية النفس اللي كانت كبرية ديت لما حل عليها الروح القدس هيسكن فيها إيه الحق والعدل هيبيت فيها أو يقيم فيها فيسكن في البرية الحق والعدل في البستان يقيم نفس البرية دي لما حل عليها الروح القدس تحولت لبستان فهيسكن فيها الايه الحق والعدل مين الحق والعدل دول الروح القدس نفسه عشان كده لما نصلي في صلاة الساعة الثالثة نقول له ايه روح القداسة والعدالة والسلطة روح القدس وأيضا ممكن يكونوا رمز للسيد المسيح فيسكن في البرية الحق والعدل في البستان يبيد قلنا نفس الخربانة لما حل عليها الروح القدس تحولت لبستان فعروس النشيد أول ما النفس تحولت لبستان قالت حبيبي دخل إلى إيه إلى جنته يبقى مين العدل والحق يسوع المسيح يبقى تحتمل المعنيين فيسكن في البرية الحق والعدل طب إيه ثمرة الحق والعدل لما يسكنوا داخل النفس بص ده عمل الروح القدس النفس كانت كبرية صارت بستان لما صارت بستان سكن فيها العدل والإيه والحق طب لما العدل يبيت فيها لما الحق يسكن فيها إيه يكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد أول ما الحق والعدل يسكن داخل هذه النفس تتمتع النفس بالإيه بالسلام ويكون صنع العدل سلاما اللي يعمله العدل داخل النفس دي يهبها إيه يهبها سلام أول ما المسيح يدخل جوه النفس إيه سلامي أترك لكم الحق كلامك هو حق أول ما كلمة ربنا تسخن جوه القلب تهب النفس إيه سلام عشان كده كل مرة نكسر فيها الحق نفقد الإيه السلام لأن الحق هو اللي بيصنع السلام الحق هو المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة الحق هو كلامه كلامك هو حق فأول ما نزعل المسيح نفقد السلام أول ما نكسر وصيته نفقد السلام ويسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة الخطية يا أحبائي تفقد الإنسان السلام لأن ربنا قال لا سلام قال إلهي للإيه للأشرار تفقدنا سلامنا مع ربنا وتفقدنا سلامنا مع الناس ويسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة إيه مساكن السلام ديت ايه المساكن المطمئنة ايه المحلات الامينة اللي شعب ربنا هيسكن فيها الكنيسة علشان كده المرتل قال العصفور وجد له ايه عشا والعصفور وجد له بيتا والسنون عشا ايه مذابحك يا رب اله القوات ملكي وايه واله زي ما العصفور عنده بيت والسنونة ديت الحائرة المترددة دي اللي رايحة جاية دي اللي مش لقالها مستقر لنفسيها وجدت لها مسكن قال له برضه أنا رب المسكن بتاعي إيه مذابحك يا رب إله القوات ملكي وإلهي علشان كده قال داود اخترت لنفسي عشان كده قال المزمور طوبى للسكان في بيتك يسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة وإلى الحضيض توضع المدينة المدينة دي بقى اللي هي مدينة إيه مدينة نينوى عاصمة أشور من جهة المعنى الحرفي من جهة المعنى الروحي أشار لمملكة إيه مملكة الظلم يبقى بركات حلول الروح القدس إيه يا أحبائي تصير البرية بستان يسكن فينا الحق والعدل الحق والعدل يعملوا جوانا إيه سلام وفي الوقت نفسه تتحطم بداخلنا كل أعمال الإيه الظلمة عشان كده أشعياء قال سلامتك خد اشربي ميه الحقيقة قبل الروح ما تطلع خطية مش دخلت للعالم عن طريق النساء فجات أمنا حواء رفع أمنا العذراء رفعت راسكوا شوية النساء في الكتاب المقدس يا أحبائي يشيروا لإيه؟ سميوها وعدم الجدية و... لأنه هو اللي هو الجن الضعيف هو ربنا خلقه كده القديس بطرس قال ايه عالمين ان النساء انية ضعيفة لأن المرأة خلقت من أجل الرجل للرجل من أجل المرأة الرجل خلق أولا وبعد كده المرأة ده كلام الإنجيل والشيطان علشان عارف ان حواء هي اضعف من ادم فراح يحارب مين عارف ان ادم كان رد عليه هو ولاعيب داخل يعني مدخل مظبوط عشان كده بقول لك يعني نفرح بالعذراء مريم اللي هي ايه فيكمل يقول طباكم أيها الزارعون بسبب بقى البركات ديت فبيقول بقى طوبى للايه للي يزرع على المية ديت طبعا المية هي الايه الروح القدس ادم الروح القدس ده بيخلي البرية بستان ادم الروح القدس دوت يسكن فينا فيسكن بداخلنا الحق والعدل ادم الروح القدس دوت لما يسكن فينا يسكن فينا الحق والعدل فنتمتع بالسلام لما يسكن فينا تنكسر مملكة الشيطان وأعمال الظلمة فبيقول طوباكم أيها الزارعون على كل المياه المسرحون أرجل الطور والحمار المية أحباه هي مية الإيه مية الروح القدس طب مين ال- ال- الزارعون على المية ديت الزارعون دول المغروسين في بيت إلهنا الأشجار المغروسة على مجاري المياه مين الأشجار ديت الصديق كان إيه كان نخل يسو يبقى الأشجار اللي مغروسة على مجاري المية دي بيقولها إيه طباقي الأشجار ديت إيه النفوس اللي, اللي مزروعة بجوار مجاري الروح القدس أشعيا بيقول لهم إيه يا بختيكوا قاعدين تنهلوا من هذه الإيه البركات طباكم أيها الزارعون على كل المياه طباكم ليه لأنه اللي الشجرة اللي مغروسة على مجاري المياه كل ما يصنع ينجح فيه طباهم ليه لأن ورقها لا ينتسر طباهم ليه لأن مجاري الأنهار تفرح مدينة الله طباهم ليه لأن سواق الله مليانة إيه ماء طباهم اللي قاعدين جنب إيه مجاري الروح القدس دول طباكم أيها الزارعون على كل المياه أيضا الزارعون ممكن يكونوا مين الأباء الرسل اللي راحوا يكرزوا وذا الزارع قد خرج ليزرع وراح يزرعوا على كل المياه المياه إشارة لمين للأمم الشعوب عشان كده سفر الرؤيا شاف المرأة الزانية جالسة على مياه كثيرا علامة ان هي هتسيطر على ايه شعوب كتير فالرسل راحوا يكرزوا لكل الأمم طب ثمرة الكرازة بتاعتهم ايه طباكم أيها الزارعون على كل المياه المسرحون أرجل الطور والحمار لما جه وقت المحصول كان المحصول ايه كتير جدا فدول الطور والحمار قاعدين ينقلوا في الايه في المحصول رايحين جايين رايحين جايين علامة وفرة الايه وفرة المحصول قال المسرحون أرجل الطور والحمار في حين أنه العهد القديم الناموس منع أن الواحد يحرت على إيه طور وحمار المحرات يجروا اتنين ربنا قال لو هتعمل محرات تخلي اللي يجروا محرات حمار وحمار يا طور وطور لكن ما تحرتش على ايه حمار وطور ليه عشان الرفق بالحيوان الطور قوي والتاني يعني جنبه ايه فالطور يجري الحمار ما مش ملاحق النير هيبقى الطور عالي الحمار يعني ايه صغير شوية فالنير ايه يبقى مد- نازل على الحمار كله فالحمار ما يستحملش فربنا قال لا تحط يا حمارين يا طورين طب ده في عهد الناموس طب في عهد النعمة قال لا سرح الطور والحمير مع بعض ليه لأن الطور قلنا ايه الحيوان اللي يقبل النير الطور ده الحيوان الطاهر رمز لمين لليهود والحمار حيوان نجس رمز لمين للأمم فقال له اليهود والأمم ايه بيحرطوا مع بعض بيرعوا مع بعض بقى قطيع المسيح ايه حمير وطور وت- ح- حمير وثيران طباكم أيها الزارعون على كل المياه المسرحون أرجل الطور والحمار يبقى الإصحاح يا أحبائي بدأ بإيه بالعدل يملك ملك طب وانتهى بإيه يسكب علينا روحا من العلاء بالعدل يملك ملك الملك ملك بالإيه المسيح ملك بإيه ملك بالصليب طب ثمرة الصليب حلول الإيه حلول الروح القدس عشان كده كده يوحنا قال لأن الروح القدس لم يكن قد إيه أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد له كل مجد وإكرام مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين